السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فالنهاردة بإذن الله يا جماعة هنتكلم عن سورة التوبة ايه رأيكم في سورة التوبة ايه اللي جايبكم النهاردة سورة التوبة سموها سورة الفاضحة يعني اللي عايز يتفضح يقعد اللي مش عايز يتفضح من اولها كده يروح ويكفي خيره شره في هذا اليوم هنتكلم النهاردة عن سورة التوبة ولكن قبل ما نتكلم عن سورة التوبة عايزين يا جماعة نقول كلمة مهمة جدا الدين ده عشان ينتصر ينتصر ازاي يعني واحد سأل قال الدين عشان ينتصر محتاج واحد حافظ البخاري ومسلم قلت له لا محتاج واحد فاهم البخاري ومسلم يا جماعة احنا قبل ما نكون طلبة علم احنا طلبة فهم عشان كده سلسلة القرآن جاية عشان نفهم كلام ربنا عشان نفهم الدين لان القرآن هو المصدر الاساسي لفهم هذا الدين فهذه السلسلة من اجل ان احنا نفهم القرآن نفهم البخاري ومسلم عشان نبقى فعلا فاهمين ديننا باذن الله سبحانه وتعالى وبشركم وابشر كل واحد جاء من اجل فهم كتاب الله بان اهل القرآن هم اهل الله وخاصته يعني تخيل لما تبقى من اخص الخلق عند الله سبحانه وتعالى لما تبقى من اهل الله يا مقام عالي جدا اللي بيرفعك لهذا المقام انك انت تبقى من اهل القرآن سورة التوبة من اولها كده اسم التوبة ايه اللي خلى السورة تتسمى باسم التوبة سورة التوبة يا جماعة اتسمت التوبة ليه رقم واحد لان السورة بتفتح الباب للتوبة لجميع اصناف العصاة للكافرين للمشركين للمنافقين لضعفاء الصف لاي حد اذنب في حق الله سبحانه وتعالى شوف ربنا بيقول للمشركين بعد كل اللي عملوه فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فبتفتح باب التوبة على مصراعيه للجميع الحاجة التانية ان سورة التوبة بتعرض لاول مرة مفهوم شامل للتوبة لم يعرض من قبل ازاي قبل كده التوبة كان معناها ان انا اذنبت فبتوب لله سورة التوبة بتقول لك لا ده كل مرة الدين احتاجك فيها واثرت الدنيا على نصرة الدين ذنب يستحق التوبة امام الله عشان كده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم قال تبت عليهم من ايه يا رب هو حد منهم اطلق بصره ولا لا لان الدين احتاجهم وقعدوا جنب الدنيا وسابوا الدين في موقف الدين احتاجهم فيه عشان كده منافقي زمان افقه في الاسلام من مسلم الان منافقي زمان لما تخلفوا عن الدين لما الدين احتاجهم اتحججوا بكلمة ايه شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا كان الدنيا لو شغلتك عن نصرة الدين ده ذنب محتاج انك انت تستغفر منه ولكن السبب الاساسي والسبب الاوجه لان السورة تسمى سورة التوبة ان سورة التوبة بتتكلم عن ايه عن الجهاد والجهاد اهم هدف لنا فيه ايه النصر كان السورة بتقول لك ان اخطر سبب للهزيمة هو الذنوب واخطر سبب للنصر هو التوبة عشان كده جت بعنوان التوبة كان التوبة هي اكبر سبب من اسباب النصر اللي السورة بتسعى الى تحقيقه عشان كده تشوف السورتين اللي بيتكلموا عن الجهاد ورا بعض الانفال العنوان بتاعها بيتكلم عن حب الدنيا والتوبة العنوان بتاعها بيتكلم عن الذنوب كأن ربنا بيقول لك ان اهم حاجتين يجيبونا في الارض هم حب الدنيا والذنوب سورة التوبة يا جماعة ما فيهاش بسملة ما فيهاش بسملة ليه يعني انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم قايل على طول ليه لان يا جماعة سورة التوبة النص الاولاني بيتكلم كله عن انتهاك حرمات الله ثمان حرمات لله في الارض منتهكة على ايدينا قبل ما تكون على ايدين الكفار والمنافقين واعداء الدين ثمان حرمات منتهكة حرمات الله في الارض بتنتهك وربنا يرضى وربنا ينزل لنا كلمة الرحمة يبقى الصورة من اولها ربنا بيشعرك انه غضبان على حرمات اللي بتنتهك في الارض عشان انت تغضب لله كغضب الله سبحانه وتعالى البداية بتاعت سورة الدوبة بداية كده براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين خلاص ربنا بيتبرأ من المشركين والشرك بل ربنا نزل قرار في القرآن بعدم تجديد العهود مع اي مشرك بعد ما العهود تخلص طب ليه يا رب يا جماعة اصل الاسلام دين ممكن يتعايش مع اهل الكتاب ليه في رابط مشترك بيننا هما بيقولوا ربنا واحنا بنقول ربنا هما بي... يعني يعني في رابط مشترك ولكن الاسلام لا يتعايش مع الشرك ابدا لا يمكن ان يتعايش الاسلام والشرك في مجتمع واحد ابدا على الاطلاق ليه ازاي تتعايش مع ناس بتنتهك جميع حرمات الله ليل نهار فمن اولها بتدخل الصورة هذه الدخلة موضوع سورة التوبة ايه لما ندخل في التفصيل يعني من علامات فهم القرآن ان كل سورة لما اقول لك موضوعها ايه تقول لي كلمة كلمة واحدة يبقى انت كده فاهم السورة يعني لما اقول لك موضوع سورة البقرة ايه تقول لي بس ده هم ثلاث قصص لثلاث خلفاء واحد عصى واحسن وواحد احسن تمام الاحسان وواحد اساء تمام الاساءة وبعد كده صوت كامل جزء كامل من الاحكام اللي ربنا نزلها علينا بيقول لنا هتطبقوها وتحسنوا فيها تمام الاحسان ولا هتطبقوها نص نص ولا هتسيئوا تمام الاساءة زي اليهود فاعاقبكم زي ما عاقبت اليهود اليهود طب ال عمران ال عمران حرب الشبهات والسيف النص الاولاني بيتكلم عن حرب شمال مش النص الاولاني التلتين الاولانيين 120 ايه شبهات و60 ايه سيف والشبهات ربنا اتكلم عنها قبل السيف كان ربنا بيقول لك ان حرب الشبهات اخطر من حرب السيف يبقى الحرب على الاسلام والنساء النساء بتقول لك ازاي المجتمع ما يتهدمش بعد ما اتبنى اسباب الفتن اللي بتهدم المجتمع فتنه النساء والمال فتنه الظلم الداخلي فتنه اليهود والمنافقين الخماسيه اللي احنا اتكلمنا عنها في سوره النساء طب سوره المائدة المائدة دي اربع عقود انت مضيت عليها مع الملك القدير اي ملك في الدنيا له اربع حقوق حق الاتباع والطاعة ما دمت في مملكته وعايش في خيره حق التحاكم اليه لما يحصل منازعة بينك وبين اي حد حق الولاء لاوليائه والبراء من اعدائه حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون اي خوف ما دمت في مملكته طيب سورة الانعام عظمة الله هي كلمة وخلصت طب سورة الاعراف الانتكاس اسباب الانتكاس واحنا ماشيين في الطريق الطريق الطويل الشاق ده 15 16 سبب من اسباب الانتكاس اتكلمنا عنهم وانت ثابت ولا منتكس في كل قصة من اسباب الانتكاس بعد كده دخلنا في سورة الانفال بتتكلم عن ايه عن رجل العقيدة بتتكلم عن صفات حامل الرسالة بتتكلم لو انت عايز تبقى صاحب قضية وصاحب رسالة مواصفاتك هي ايه فبتتكلم عن سبب النصر التوبة بتتكلم عن ايه التوبة بتتكلم عن عكس الانفال بقى يا جماعة الانفال بتتكلم عن رجل النصر التوبة بتتكلم عن رجل الهزيمة الانفال بتتكلم عن النموذج اللي لو وجد الدين ينتصر التوبة بتتكلم عن النموذج اللي لو موجود الدين ينهزم عشان كده سورة التوبة سموها الفاضة ليه لان التوبة يا جماعة بتتعامل مع الشقوق اللي جوه قلبك الامراض اللي مستخبية اللي ما هياش باينة النفاق سورة التوبة بتتكلم عن صفات المنافقين النص الاولاني منها حقوق الله المنتهكة في الارض النص الثاني منها بيقول لك الناس نوعين نوع شاف الحقوق حرمات الله منتهكة فضحى بكل شيء عشان رعاية حرمات الله واقامة دين الله ربنا سماهم الصادقين ونص لما شاف الحرمات منتهكة وانا مالي يا عم تنتهك زي ما تنتهك المهم محبوباتي وشهواتي ودنيتي دول اصحاب فكر المصلحة ربنا سماهم المنافقين يبقى الصورة هتتكلم يا جماعة عن صفات المنافقين اول صفة من صفات المنافقين بتتكلم عنها الصورة عدم تعظيم حرمات الله وعدم الغضب اذا انتهكت حرمات الله وعدم القومة لله لما تلاقي الحرمات بتنتهك وعدم رعاية حرمات الله في حياتك ايه الموضوع ده بقى لو جيتوا تقرأوا الصورة او اللي قرأ الصورة هيلاقي ان هي بتتكلم الاول عن المشركين وعن اليهود نصارى يعني اهل الكفر اللي على الارض ربنا بيكلمنا عنهم لو قعدت تركز في الايات هتلاقي الايات بتتكلم عن جرائمهم لو جيت ترتب الجرائم ترتيب في ذهنك هتلاقيهم 8 جرائم في حق 8 حرمات لله على الارض ايه حرمات ربنا على الارض حرمة التوحيد حرمة الاشخاص حرمة الرسول وحرمة المؤمنين حرمة الدين الاسلام حرمة القرآن حرمة الاماكن المقدسة زي الكعبة وزي القدس وزي المسجد الاقصى حرمة الاماكن حرمة الازمان المحرمة زي الاشهر الحرم حرمة المبادئ والاخلاق واخيرا حرمة الحدود والاحكام بتاعت ربنا سبحانه وتعالى الناس انتهكت التمانية يا جماعة حرمة التوحيد وقالت اليهود عزير ابن الله ابن الله حد يقول على ربنا ابن الله سبحان ربي يبقى انتهكوا حرمة التوحيد اشركوا بالله غير الايه اللي بعدها وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الايه اللي بعدها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله يحط البتاع بتاعهم كده حاطط على الكرسي ويجي له انا اذنبت توب عليا واديني صك غفران يا جماعه ده حق الله اعطوا للبشر ما لا يجوز الا لله فهذا تعدي على حق التوحيد وعلى حق الله سبحانه وتعالى طب بالنسبه للحق الثاني وهو حق القران اشتروا بايات الله ثمنا قليلا يبقى تركوا القران بل سخروا من القران بل حاربوا القران يبقى تعدوا على القران طب حق الاشخاص بقى الرسول عليه الصلاه والسلام الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول الزمان كانوا هم باخراج الرسول دلوقتي رسموا الرسول مش عارف في صوره ايه وقالوا ايه عن الرسول والفوا كتب عن الرسول يبقى انتهكوا حرمه الرسول بل حرمه المؤمنين لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه لا عنده اي تحرج من انه يذبحك ولا عنده اي ذم من اخوانه لما يعمل فيك اي حاجه شارون لما عمل مذبحه آه، دير صبره وشتيله غرموه في المحكمه شلن خمسه ساخ خمسه ساخ كانت الغرامه اللي يستاهلها دم 3000 مسلم اريقوا على الارض هو ده تمنك عندهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه بعد كده الحرمه اللي بعد كده حرمة الاماكن المقدسة ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يا رب ده التجارة بتاعتنا كلها قائمة على العلاقات مع المشركين وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء اوعى تفتكر ان ربنا هيسيبك لو اوعى تخاف من امر ربنا اوعى تفتكر انك لو طبقت شرع ربنا هتفتقر ولا لو طبقت شرع ربنا ده انت لو طبقت شرع ربنا هتعذب عز في الدنيا عز لم يطلق على وجه الارض من ايام الخلفاء الراشدين بعد دولة الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى انتهاك لحرمة التوحيد انتهاك لحرمة الاشخاص الرسول والمؤمنين انتهاك لحرمة القرآن اشتراء به ثمن قليل انتهاك لحرمة الدين اللي هو الاسلام يا جماعة انتهاك حرمة الاسلام شوف ربنا بيقول ايه وطعنوا في دينكم يعني ده مش وطعنه في ابنك ولا طعن فيك ولا طعن ده طعن في دينك ده كأن ربنا بيقولك ماسكين سكاكين وبيطعنوا في دينك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم عايزين يطفئوا صورة الدين وعظمة الدين وعظمة سبحانه وتعالى عشان الناس يعم عنها الدين قال لا، يبقى اذا لما اقول لك واحد بيطعن في دينك يا اخي ده انت لو بيطعن في ابنك شوف هيعمل ايه ولا بيطعن في اخوك طب بيطعن في دينك بقى يبقى الراجل ده او الغيرة على الحرمات اللي بتنتهك في الدين ده يبقى شكلها ايه فلازم ان احنا ناخد بالنا يا جماعة من مسألة الغيرة على حرمات الله بل ربنا بيقول ان من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل استخدام الدين مطية للوصول لاهداف الدنيا اخطر انتهاك لحرمة الدين ان الدين بقى لعبة اللي عايز دنيا يتصدر وراء الدين عشان ينال الدنيا فدي من انتهاك حرمات الدين بعد كده انتهاك الاماكن المقدسة المساجد ما يقربوش منها ابدا لا يقربوا المسجد الحرام مش لا يدخلوا لا يقربوا من بعيد ما يقربش منه بعد كده الازمان المقدسة الاشهر الحرم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات السماوات والارض منها اربعة حرم الاية اللي بعدها انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ايه النسيء ده كان يقوموا جايين على الاشهر الحرم الوقت عايزين يقتلوا ما ينفعش يقتلوا فيها يقوموا يتأخروا ميعادها 3 4 5 6 ايام عما يقتلوا ويبدأوا الاشهر الحرم من بعدها انتهاك للاشهر انتهاك لحرمة الزمان اللي ربنا حرمه سبحانه وتعالى انتهاك للمبادئ نكثوا ايمانهم ما عندهمش عقود انتهاك للاحكام الاحكام والحدود بتاعت ربنا شوف ربنا بيقول ايه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دينا لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اقف قدام الايه دي طب ربنا ليه ما قالش ولا يحلون ما احل الله ورسوله اشمعنى ولا يحرمون كان ربنا بيقول لك انهم بينتهكوا حرمات الله ازاي ما تغيرش بقى لما تيجي تشوف الكفار بتوع اليومين دول انتهاك الحرمات اللي موجوده دلوقتي انتهاك حرمه التوحيد بالكفر وحريه الكفر اللي هم عايزين يعملوه انتهاك حرمه المساجد الاقصى والانتهاك اللي فيه مسجد البابري اللي اتهدم في الهند عشان يبنوا مكانه بقى معبد انتهاك حرمة الازمان المقدسة في رمضان يضربوا الصواريخ ايام ما كانوا بيضربوا على العراق ويكتب على الصاروخ في صورة متصورة Ramadan's present هدية رمضان سخرية على الازمان المقدسة بتاعت المسلمين انتهاك لكل انتهاك للاحكام يعني الوقت تلاقي في بعض الكنائس بتاعت بره اللواط بيتعمل الزواج بتاع ال- اهل عمل اهل لوط في الكنيسة طب وانا مالي يا عم انت بتتكلم عن حرمات المسلمين لا ده كل معصية بتنتهك على وجه الارض انت لازم تغار ان الله بيعصى اي معصية على وجه الارض حتى لو من واحد كافر لازم تغار لله انتهاك للاشخاص شخصية الرسول والتعدي على سيرة رسول الله الافتراء على السيدة عائشة وعلى الصحابة الافتراء وتشويه صورة المسلمين في الاعلام والافتراء على الدين التعدي على حرمة الدين البلتوك والقنوات اللي قاعدة تبص شبهات 24 ساعة كلها كلام فارغ ولكن بتكلم ناس عقليتها افرغ من الفراغ بتاع الكلام اللي هم بيقولوه فالتعدي على حرمة الدين والتعدي على حرمة الرسول والاشخاص والمؤمنين والتعدي على حرمة المسلمين لا يبقون في مؤمن الا ولا ذمة لما دخلوا البوسنة بقوا يجيبوا الرجالة والاولاد والستات في ملعب الاول يغتصبوا الستات قدام جوازهم وبعد كده يقتلوا الرجالة قدام مراتاتهم يجيبوا الواحد يفصلوا راسه عن جيبه ويقعدوا يلعبوا الكرة براسه يجيبوا واحد يجيبوا مية مغلية يسلقوه فيها لغاية ما يبقى هيكل عظمه ويعلقوه يجيبوا واحد يطحنوا راسه ويأمر اخوه ان هو يلم اشلاقه يجيبوا واحد يقتلوه ويأمر ابوه انه يمص دم ابنه اللي هو قتلوه قدام عينيه يجيبوا ويجيبوا كل ده ايه الحقد الدفين ده حقد ماليس دورهم ناحيتك يبقى انتهاك حرمة المسلمين غير اغتصاب المسلمات غير اعراض المسلمات يبقى انتهاك حرمة الدين وانتهاك حرمة الازمان المقدسة وحرمة الاماكن المقدسة بل الوقت بيتكلموا على الكعب بيتكلموا كمان ان هو لو المسلمين المسلمين هم ال... سبحان الله العلي العظيم يقول لك لو المسلمين ما بطلوش ارهاب احنا الارهابيين احنا اللي قاعدين ندبح في مشارق الارض ومغاربها فانتهاك الحرمات الثمانية من هؤلاء الكفرة والمشركين والمنافقين طيب يبقى الناس دي وحشه قوي قبل ما تكره الناس دي وقبل ما تحس انك قرفان منها معلش يا جماعه عايزين نقف وقفه طب واحنا موقفنا ايه من الحرمات الثمانيه دول احنا الحرمات الثمانيه بتاعت ربنا عملنا فيها ايه حرمه التوحيد تلاقي بتاع العصاره مشغل لك كاسه قد كده اهو يا اخي اتق الله واقفل ده يقول لك ده ده اللي بيسوقني باللفظ كده اهو ده اللي بيرزقك اعوذ بالله المعامله اللي احنا بنعملها لربنا احنا معاملتنا بتؤكد ان احنا بنحب البشر اكتر ما بنحب ربنا وبنخاف من البشر واصحاب المراكز اكتر ما بنخاف من ربنا وبنرجو البشر اكتر ما بنرجو الله سبحانه وتعالى ده ده حرمه التوحيد ده بعد كده حرمه الدين اتنين شباب يعني شايفهم كده بيتكلموا فواحد بيقول للتاني يا ابني ده احنا داخلين النار النار قال له طب لما تدخل يبقى اديني مثل من النار عشان تعرفني انت فين و... مثل من النار انتوا شايفين السفاهه يا جماعه شايفين وصل يعني ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هو بقت خلاص الدين مادة للسخرية والاستهزاء الوقت يا جماعة في حرمة الدين تلاقي الناس يقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم شايف الكلمة يحرم على الجامع ايه ده يبقى احنا احنا عايزين الكفار بقى هم اللي يراعوا حرمة الدين حرمة الاماكن تلاقي البنت جاية تصلي تروح في المسجد عشر كبائر بس عاملاها وهي جاية تقف بين ربنا طب وبقى انت حرمة المسجد اللي انت جاية تقف قدامه لما احنا مش براعين حرمة المسجد عايزين اليهود يراعوا حرمة المسجد بتاعنا ازاي اذا كنا احنا مش براعين حرمة الازمان رمضان بقى شهر الشيشة وبقى شهر الفوازير وبقى شهر التمشية قبل الفطار عشان معاكسة البنات وبقى شهر الشي... ايه ده بقى الأز... يبقى احنا عايزين امريكا اللي تراعي حرمة رمضان بتاعنا حرمة الاحكام والحدود البنت اللي تيجي تلبس حجاب دلوقتي امهاته يا بنتي ده وقفت سوقك واخوها يقول لها ايه ده ده انت ده انت بقيتي مش عارف شكلك ايه واللي يقول لها ده انت خلاص ما حدش هيبص لك واللي يقول لها انت بقيتي شيخه واللي يتريق عليها احنا بنصد عن سبيل الله بقى في استهتار باحكام الدين الام تقول لبنتها خد ال 100 جنيه ولا ال 200 جنيه دول انزلي هاتي لك بنطلونين زنش جينز stretch ولا الام الاهل هم اللي بيعملوا كده فين يا جماعه رعايه الحقوق بل الرسول الرسول هو احنا كمان انتهكنا حرمات الرسول هو الاحتفال بالمولد النبوي بالحلاوه والرق والسقاط يا جماعه مش ده اللي احنا قعدنا بنعمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده تكريم ولا اهانه لرسول الله بل حرمه حرمه التوحيد وحرمه الدين وحرمه الاماكن وحرمه الازمان وحرمه الرسول وحرمه الاشخاص الرسول عليه السلام من حرمه الاشخاص جميع الحرمات دي حرمه القران القران الوقت بقى بتاع الشحاته في الاتوبيسات بقى يتعلق في العربيه زينه بقى التراب 90 95% من مصاحف المسلمين بيتشال عليها من عليها التراب كل شويه بقى بتاع المياتم فين حرمات ربنا في حياتنا يبقى قبل ما نقول للناس الحرمات نيجي نشوف احنا فين مطبقين حرمات ربنا في حياتنا ولا لا او مراعينها في حياتنا ولا لا ولكن ان كان الكفار قد انتهكوا حدود الله وحرمات الله فان للاسلام رب يحميه ابى الله ان يدخل شهر القرآن الا وقد نصر القرآن لما امريكا دنسوا المصحف الشريف ولما البنت من سنتين كده البنت اللي عرضت الازياء ان من ضمن انتهاك الحرمات لما لبست فستان وقعدت ترقص عليه ايات كتاب الله فامريكا قبل رمضان باسابيع عملوا اللي عملوه في جوانتنامو مع المصحف الشريف ربنا ما عداش اسابيع الا وارسل عليهم اعصار دمر لهم ثلاث ولايات كان ربنا بيقول عهد على الله ان ينصر القران قبل ان يدخل شهر القران ولكن مين اللي مسؤول يحافظ على حرمات الله للاسف الشديد احنا احنا يا جماعه لما ربنا قال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل جايين يهدموا الكعبه ربنا لعنهم عذاب طيب ما البرامكه الصباح لما جه يهدم الكعبه في العصر الاسلامي ربنا ما نزلش عذ- عليه عذاب ولا حاجه ما ما علوش حاجه ليه ليه يا جماعة لان قبل الاسلام لم يكن هناك على اهل الارض من هم مكلفين بان يراعوا حرمات الله فربنا اللي حمى حرماته ولكن لما الاسلام جه انا وانت اللي مسؤولين ان الاقصى ما يتهدمش يعني الاقصى ممكن يتهدم ممكن يتهدم وممكن يتاخد ممكن اي حاجة تحصل ليه لقيت وربنا ما ينزلش عذاب ما ينزلش عذاب ليه لقيت لو نزل عذاب ينزل عليا وعليك بقى ربنا يعافينا يا رب ليه لان انا وانت اللي مسؤولين عن رعاية حرمات الله سبحانه وتعالى يبقى اذا اول صفة في سورة التوبة رعاية حرمات الله عشان كده ربنا بيقول ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة انتوا ح- هتتسابوا كده بعد ما الحرمات دي كلها انتهكت وانتوا ما عملتوش حاجة لربنا ولا للدين فواحد يقول لك آه شوفوا بقى الاسلام بدين الارهاب بقى شايفين الدين الارهابي اللي بيقولهم قتلوا وقتلوا والدم ومش الدم انت يا جماعه صوره الاسلام بره قاعده تشوه للنهار عشان القتال قتال ايه يا ابني ما كل الاديان فيها قتال وكل الاديان حاربت وكل الاديان اشمعنى احنا اللي ماسكيننا غير ان نظره الاسلام للقتال هي اعلى نظره للقتال في العالم كله عشان نطرح هذه الشبهه في نحور المستشرقين اللي بيقولوها لما كنا بنتكلم عن صوره النساء قلنا ايه ان اخر الشوط بتاع القتال ربنا قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها وردوها تحيه الاسلام هي السلام ربنا ختم شوط القتال بتحيه السلام كانه بيقول ان مقصد القتال السلام بل مقصد القتال في سبيل الله والمستضعفين ان نصره المظلومين المستضعفين في سائر بلاد الارض كثير من الفتوحات الاسلاميه كان بسبب ان المستضعفين فيها هم اللي بعتوا الخلفاء المسلمين يستغيثون بهم بل مقصد القتال في الاسلام انقاذ الناس من النار عشان كده في سوره النساء لما سيدنا اسامه قتل اللي قال لا اله الا الله نزل القران يوبخه ونزلت السنه توبخه وجاءت السنه توبخه ليه لان احنا بندعو احنا رايحين اصلا ندعو الناس رايحين ندخل الناس في رحمه ربنا سبحانه وتعالى يبقى نظره الاسلام للقتال يا جماعه اعلى نظره للقتال على الاطلاق في الدنيا كلها بل في سوره الانفال قبل ما ربنا يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه الايه اللي قبلها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يعني الدعوه قبل القتال كان ان الدعوه مشت وما حصلش عائق امام طريقنا الى الدعوه الى الله ساعتها هنقاتل ليه احنا بنقاتل عشان الحدود اللي اهل الباطل واقفين حاطينها في وشنا عشان ما نوصلش للناس ونبين لهم صوره الدين تتكسر والا الناس هتروح جهنم يبقى نظره الاسلام للقتال اعلى نظره عشان كده لما تفتح سورة التوبة في الأول وتلاقي قول الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين مش المقصود كل المشركين يا جماعة بدليل الآية اللي بعدها قول الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر قال لا ده أنت بتجيره وبتقويه كمان وبتبلغه مأمنه كمان آه ليه؟ لأن المشركين اللي ربنا اتكلم عنهم في الآية دي وأمر بقتلهم اللي نكثوا العهود وحاربوا الدين ونكثوا الأيمان مع الرسول وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تتمكن منهم لازم انك انت فعل لازم انك انت تعاقبهم بما فعلوا طيب نلاحظ بقى من الحاجات البديعة في الشوط بتاع تعظيم حرمات الله ان في وسط الشوط ده ربنا جاب آية ايه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وأس- واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كم حاجة دول يا جماعة تمانية وحرمات ربنا اللي قلناها الوقت كام حاجة تمانية يعني تمن حرمات وتمن محبوبات حط دي في كفة ودي في كفة نهي اللي احب ليك نهيل لو انتهكت تغضب اكتر نهيل الوقت ربنا سبحانه وتعالى جايب الايه ديت في وسط الايات دي ليه كانه بيقول لك ان الناس احوال الناس الوقت ايه احوال الناس ان كل اللي همها المحبوبات الثمانيه ما تتاثرش انما الحرمات تنتهك زي ما تنتهك يعني كلام القران اه يتريقوا عليه بره انما كلام مراتي سيف على رقبتي ان ولادي لا ولادي ما حدش يقرب منهم انما الدين يتطعن انما ولادي ما يتخدشوش الدين ممكن البنيان بتاعه يحصل في اللي يحصل انما ان العماره اللي بنتها بشقه عمري تتشرخ شرخ لا ما تتشرخش ولا شرخ الحرمات تنتهك انما المحبوبات ما تنتهكش فربنا حاطط لك جنب دي كان بيقول لك اوزن بقى ان ايه اللي اغلى عندك الاثنين لو تعارضوا مع بعض مستعد تسيب ايه عشان ايه مستعد تضحي بايه عشان ايه تضحي بالدين عشان الدنيا ولا بالدنيا عشان الدين الغضب بتاعك بتغضب لما دي تنتهك ولا لما دي تنتهك الحزن والفرح حزنك بسبب دي ولا بسبب دهيت انت فين بالظبط من المعادله ديت لما تيجي توزن نفسك المنافق كل همه محبوباته والصادق كل همه حرمات الله سبحانه وتعالى تحفظ في الارض عشان كده الايه دهيت جايبالك السبب الثاني او الصفه الثانيه من صفات المنافقين وهي تقديم المحبوبات على العقيده وعلى نصره الدين طب الايه دي يا رب جت وسط الشوط ده بتاع انتهاك حرمات الله ليه عشان ربنا يقول لك انت بتحافظ على دي ولا بتحافظ على دي من بدائع الترتيب في سوره التوبه برضه يا جماعه ان بعد ايه المحبوبات على طول ربنا جاب ايه ايه ايه جاب ايه ايه غزوة حنين جزاك الله خيرا جاب آية غزوة حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بعد آية المحبوبات على طول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وكثرتكم فلم تغن عنكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين طيب ليه آية حنين جت بعد آية حنين اللي هي كان أولها هزيمة وبعد كده اتقلبت نصر ليه جت بعد آية المحبوبات كأن ربنا بيقول لك أصل لا مش بالكثرة هي مش لان اصل حنين كانوا 12000 12000 المسلمين كانوا منبهرين بالعدد عمرهم ما حاربوا بالمنظر ده قبل كده فكانوا خارجين بقى لن نغلب اليوم من قله ف 12000 واتهزموا في الاول الصفحة الو... بعدها بصفحتين ربنا بيقول الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانية اثنين يبقى معركة تانية كان المسلمين اثنين وربنا نصرهم على المشركين والمعركة بتاعت التين كانت ضد مكة كلها المعركة بتاعت ال 12000 كانت ضد قبيلة اقل من مكة بكتير يعني اثنين ضد قوة عظمى ربنا نصرهم لان كانت قلوبهم مش مع المحبوبات كانوا يفتوا حياتهم عشان حرمات الله ولما كانوا 12000 لا ما انتصروش في الاول ليه ليه لان القلوب كانت مع المحبوبات ما هياش مع حرمات الله فالايه جايه في الموضع ده عشان برضه تحطك في قال تاني قلبك فين على حسب قلبك فين انت تساوي كام في صف الملتزمين تساوي كام في الصف اللي انت واقف فيه انت سبب نصر ولا هزيمه انت سبب ثبات ولا انتكاس انت من رجال الانفال ولا من رجال النفاق بتاعت سوره التوبه ربنا يعافينا من النفاق ومن صفات النفاق اللهم امين يبقى اذا لغاية دلوقتي خدنا صفتين يا جماعة مش هنخرج من آية حنين الا ما نخ... الا لما ناخد صفة ثالثة كمان ايه هي ربنا بيقول ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا من الله وضاقت عليكم الارض بما رحبت يبقى ضاقت عليكم الارض في اخر السورة ربنا بيقول ايه وعلى الثلاثة الذين خلفوا ربنا تبع الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت يبقى الصورة جه فيها مرتين ضاقت عليهم الارض مرة ضاقت على المسلمين في غزوة حنين ومرة ضاقت على المسلمين الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك ليه امتى الدنيا تضيق علينا امتى ما نلاقيش منفذ امتى نتخنق يا جماعة امتى فعلا ندوق الاحساس ده لو حصل حاجتين في حنين تعلقت القلوب بالاسباب وفي غزوة تبوك الثلاثة اللي تخلفوا لان الدنيا كانت حر والزوجات معدة ليهم والاكل والثمار بتاعت المدينة طيبة فما خرجوش لان تعلقت القلوب بالشهوات فلو تعلقت القلوب بالاسباب او تعلقت القلوب بالشهوات ولم تتعلق بالله يجي هنا العقوبة من ربنا على المسلمين ان تضيق عليهم الارض بما رحبت يبقى اذا السبب الثالث او الصفة الثالثة من صفات المنافقين عدم تعلق القلب بالله الله ولكن تعلق القلب بالاسباب والشهوات يبقى دي الصفة الثالثة هنبدأ ندخل بقى يا جماعة في الشوط اللي بيركز على صفات المنافقين او صفات ضعفاء المؤمنين اللي بيقربوا بافعالهم من النفاق هنكتشف هنتفضح للاسف ان معظم هذه الصفات احنا لينا حظ منه لينا حظ حقيقي منه ولا هتقابل ربنا كده ازاي يوم تبلى السرائر هتقابل ربنا ازاي يبقى لازم ان احنا نكتشف القران بيفتح لك نفسيتك كده وبيشرحها لك قدامك عشان تعرف فين الخلل عشان تعالج الخلل قبل ان تلقى الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم مالكم يا مؤمنين ده ده الايه اللي على طول بعد شوط تعظيم حرمات انتهاك حرمات الله ربنا يقول لك مالك بقى الحرمات دي كلها بتنتهك وانت قاعد نايم كل الحرمات دي بتنتهك في الارض وانت قاعد بتعمل ايه ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله زمان يعني جاهدوا النفير يا جماعة في الصورة انطبق على الجهاد وعلى الدعوة وعلى طلب العلم احنا اللي احنا عايزين نفرغ الطاقة بتاعتنا في الوقت الدعوة الى الله اللي عايزين ان احنا نفرغ هذه الطاقه في الدعوه الى الله ليه قدامك اصحابك هو ما تروحش تدعوهم يا اخي روح انقذهم من النار ما يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض زي بتاع الاثقال كده ماسك التقل وقاعد يرفع يرفع مش قادر قام وقع وقع بس للاسف التقل اللي احنا مش عارفين نرفعه جناح بعوضه الدنيا مش قادرين نرفع جناح بعوضه منظر مضحك جدا يضحك والله الدنيا متاع الغرور متاع انما هذه الحياه الدنيا متاع عارفين المتاع ده اللي هو ايه شنطه السفر يسموها المتاع متاع السفر يعني يعني الدنيا دي شنطه المسافر يعني الدنيا دي حاجه كده هاندباج انت شايله في ايدك وانت في الطريق لله لما تعد تجوع تاكل لما تعطش تشرب لما تبرد تتقل ببلوفر هي دي الدنيا يا جماعه شنطه مسافر لو لقيت اخوك صاحي الصبح و... وربط الثلاجه في الغساله في الكنبه و... وعمل 50 شنطه يقول ايه يا ابني انت عامل ايه ده انا مسافر تقول له انت مجنون يا ابني ده المسافر ده بياخد على قد السفر والا المتاع يبقى عبء عليه ما هوش راحه ليه فاحنا عايزين يا جماعه الدنيا تبقى على قد الوصول الى الله سبحانه وتعالى ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذ ثاقلتم الى الارض رضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا لا كلها في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم قال لا هو مش إلا تنفروا ما ناخدش حسنات العمل لدين الله لا يا حبيب قلبي العمل لدين الله فرض وليس فضل إن لم تدعوا إلى الله تعذب من قبل الله يعذبكم عذابا أليما زي ما كنا بنتكلم في سورة التوبة قلنا كلمة عذاب عظيم بتيجي مع الكافر لأن هو ذنبه عظيم انما عذاب اليم عذاب كيفي بقى بتيجي مع المنافق لان هو المعصيه بتاعته معصيه كيفيه مش معصيه كميه ارصه صغيره من عبد الله بن ابي بن سلول قرصه صغيره منه تلف في المجتمع في حادثه الافك شهر حوالين نفسه فلما تيجي عذاب اليم هنا مع المؤمنين يبقى تعرف ان الصفه ديت من صفات المنافقين ايه الصفه دي ثقل التضحيه على القلب هي دي الصفة الرابعة في صفات المنافقين ثقل التضحية على القلب التضحية تقيلة ما انتش قادر انك تضحي عشان الدين اه يعني يعني بالنسبة للنساء كمان بالذات تلاقي مثلا اجي المسجد اه انما البس استال بقى ولا لا ده تضحية كبيرة اضحي بمظهري وابقى لا ما اقدرش يبقى ما انتش قادر تضحي سواء على مستوى الصلاح او على مستوى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا شوف الايه اللي بعدها الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ده ربنا بيتكلم على الهجرة الاية دي عجيبة جدا اية الهجرة يا جماعة ما نزلتش ايام الهجرة اية الهجرة نزلت بعد تسع سنين من الهجرة ايام غزوة تبوك ربنا اختزن هذه الفائلة لغاية هذا الوقت كأن ربنا بيعلمك ان المفروض قلبك يحفظ المعاني ويحفظ الفوائد بتاعت الاحداث اللي مرت بيك مهما مرت بيك السنين يفضل قلبك قلب خصب بيحفظ المعاني الايمانية والفوائد وقت ما تحتاج تلاقي الفايدة على طول طلعت وقلبك طلع لك على طول المعنى الايماني اللي يثبتك في الفتنة اللي انت فيها الا تنصروه فقد نصر الله كان اتنين وقريش كلها عليه ونصرته وما كانش منكم حد معاه عايزين تسيبوه سيبوه عايزين تبيعوا الدين بيعوه عايزين تتشغلوا في الدنيا اتشغلوا فيها عايزين تتلاقوا في جناح البعوضة اطلعوا فيه ربنا هينصر دينه هينصر دينه مش دينه اللي محتاج لك ده انت اللي محتاج الدين الدين منصور ولو لم يكن على وجه الارض الا واحد واحد فقط بينصر الدين ولكن احنا اللي عايزين بس نطلع في الصورة كده ننال شرف ان احنا طلعنا في صورة اهل العمل لدين الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بعدها يقول ايه لو كان عرضا قريبا لو كان متاع دنيا كده قريب حاجه قريبه كده سهله يعني مش تبوك وال30 كي وال- والمئات الكيلومترات اللي هيطلعوها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان حاجه قريبه كده كانوا مش وراك ولكن الموضوع بعيد ده صفت ايه يا جماعه صفت انك انت مش سعيد تضحي اكثر من حد معين انت لو الموضوع بسيط هاجي انما لو الموضوع صعب لا النفس مش قادرة تتحمل التضحيات الكبيرة من اجل دين الله سبحانه وتعالى يبقى الصفة الرابعة من صفات المنافقين ثقة للتضحية على القلب الصفة الخامسة ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولو ارادوا الدعوة انك تبقى داعية لاعددت له عدة ولو ارادوا العلم لاعدت له عدة ولو ارادوا الالتزام لاعدت له عدة لو انت عايز هتستعد انما لو انت ما استعدتش انا عندي سفر بكرة وقعدت اتفرج على التلفزيون يا ابني طيب ده مسافر فين ده انا مسافر امريكا يا ابني طب حضر شنطتك بعدين بعدين طب الفجر انت يا ابني لسه خمس ساعات على الطياره بعدين طب يا ابني شوف العربيه اللي هتسافر فيها ماشي يبقى انت كذاب بقى يبقى انت ما انت مش مسافر ولا حاجه ما هو انك انت بتزعم ان ليك وجهه ومقصد وما تستعدش ليها ووجهه عايزه استعداد عالي يبقى انت كذاب يبقى انت ما انتش انسان صادق ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده دي صفه ايه ان الاولويه الاولى في حياتك مش للدين انت كل انشغال حياتك للاعداد لاهداف الدنيا انما ان ما هوش واخد الاولويه الدين الاولويه في حياه الشباب طبعا مش الدين وفي حياه البنات طبعا مش الدين دي تتجوز وده ينجح وده مش عارف ايه طب وفي حياه الملتزمين للاسف برضه يا جماعه مش الدين ايه اول حاجه في حياتك ايه الهدف الاعلى في حياتك لو دينك هتعد ليه عده انت لما حبيت تشتغل تشتغل وتاخد مرتب من وانت طفل عندك ست سنين ما تفهمش اي حاجه في الحياه اتبهدلت في الدراسه وفي المذاكره ولو ابوك ما قالكش ذاكر بتذاكر وانت عندك ست سنين لانك انت عايز بعد عشرين سنة تعليم تشتغل بمرتب 200 300 جنيه ولا 400 جنيه في الشهر يعني وانت طفل فاهم اهو ان الدنيا عايزة عدة طب الدين مش عايز عدة الصفة الخامسة التي تليها في في قا- الصفة السادسة التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ممكن واحد يطرد من الصف لانه لو دخل الصف هيبقى عنصر فتنة في اوقات الشدائد والازمات يتبلبل ما يعرفش يثبت ليه خايف ايه يا عم احنا ما على هذا تبعتك انا داخل على اساس لا مش كده مش ده الدين اللي انا كنت داخل فيه يبقى اذا يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى ثبتهم ليه لانهم هيبقوا عناصر فتنه في الاوقات العاديه لا في الاوقات العاديه كله بيضحك ومبسوط وما فيش حاجه باينه من اللي جوه القلب ما فيش فضائح طالعه في اوقات الشدائد والازمات اللي هي لا تحتمل انك انت تقف على ظهره وتيجي في الوقت ده تسيبه الوضع لا يحتمل خطر هنا ان الدين يتساب في هذا الوضع يبقى اذا ربنا بيظبط الناس دي من بدري ليه لان الناس دي لو فضلت في الوقت اللي الدين محتاج بحقه حقيقي يقوم سايب الصخر وهربان والصخر يتفتح والدين لا يحتمل هذا الامر فالناس دي بتعاقب من البدايه ان هي بتطرد يبقى انت لو ما انتش مستعد انك تشيل دينك وقت الشدائد تطرد من الصف احذر من هذا الامر حتى لا تكون عنصر بلبله في هذا الصف الايه اللي بعدها ربنا بيقول لك ومنهم من يقول إذن ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم كل كل ومنهم بقى يبقى منافقين كل ومنهم يبقى منافقين كتير قوي ايامها وم... الاسلام كان اتفتح بقى خلاص فتح فتح مكه جه والفتوحات الاسلاميه بدات في جزيره العرب كلها فمش كل اللي جاي متربي بقى تربيه مكه واو مدينه فبقى المنافقين كتير قوي فعشان كده الصوره بتعالج انواع كتير من المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني انا ما اقدرش اشيل الدين واخرج ادعو واخرج اجاهد واروح تبوك ما استحملش الكلام ده ليه انت قلبك مريض لا لا لا ده انا الايمان هنا ما شاء الله كبار قال له طب وانت يعني متكاسل عن نصر الدين الله ابدا ده انا جبل في نصر الدين الله امال ايه اذا ليه ولا تفتني اصل انا بنات الروم حلوين وصفر وشهر ومش عارف ايه وانا لو رحت اتفتن بيهم ومش هقدر امسك نفسي فانا عشان احافظ على ديني شايفين يا جماعه الفكر عشان احافظ على ديني معلش مش هقدر ان انا اشتغل في الدعوه دول ايه يا جماعه ال- من صفات المنافقين انهم اهل اعذار دايما اصحاب اعذار ازاي يا ابني انت ما بتدعوش ليه لا لا لا لا الاول عباده وقلبي و... طب يا ابني انت انت انت ما بتطلبش علم ليه لا لا لا لا اطلب علم ازاي الوقت بس اهتم الاول بس باصلاح الايمان والقلب ولا طب انت ما بتتعبدش ليه اصل مش عارف كده ايه يعني انا بس مستني ان انا ايه ان شاء الله باذن الله اشد حيلي كده وهعمل عمايل محدش يشوفها تيجي تكلمه على العلم يكلمك على الدعوه تيجي تكلمه على الدعوه يتوهك في العلم تجوهه على العلم ده يكلمك على العباده يتوهك ما تعرفش تاخد منه عقد دايما يتحجج وما يتحججش ان ايمانه ضعيف خدوا بالكم يا جماعه يتحجج دايما بعذر يحفظ له شكله الديني قدام الاخرين بحيث ان الواجهه الدينيه تفضل كده ما ي... طب هو حقيقه مشكلته ايه حقيقه مشكلته انه خايف على دنيته من الدين فمش عايز ينصر الدين احسن الدنيا بتاعته تتضر عشان كده بعدها ربنا بيقول ايه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا الايه دي فيها فائده خطيره جدا ربنا ما قالش لن يصيبنا الا ما كتب الله علينا لنا لنا دي يعني حاجه خير يعني مش هيحصل لنا غير الخير يعني يقينا طول ما احنا في طريق ربنا مش هننال غير الخير والفتوحات والنصر والمعية والولاية غير فتوحات الاخرة اللي ربنا يديها لنا يبقى انك تبقى الاطمئنان بالله انك تبقى اتصال القلب بالله والثقة بالله تبقى مطمئن بالله انما التاني خايف فيقعد يتعذر واحد يتعذر بالدين يقول لا تفتن يا عم ما بتنزلش تدعو في الجامعة ليه يا عم البنات صعبين يا عم وما بقدرش استحمله قال لا يعني انت لا بتدعو في الجامعة ولا بتتعب في الجامعة ولا بتحضر دروس علم وتطلب علم طب انت فين يا ابني انت فين في الصورة دي وواحد تاني بقى يتعذر بحاجة تانية لا تنفروا في الحر الدنيا حر لما تبقى الدنيا اتبرد شوية يا اخي نبقى نخرج نجاهد في سبيل الله مش خارج نتفسح نخرج بعد العصر عشان ما نخرجش الدور لما الدين لما يحتاجك تخرج على طول مستعد مستعد في اي لحظة يبقى اذا الصفة السادسة انهم اهل اعذار اهل اعذار بيتستروا دايما وراء الاعذار بيهربوا دايما من المسؤولية بالتستر وراء هذه الاعذار فاهل تستر وراء الاعذار الدينية واهل هرب من مسؤولية نصرة دين الله سبحانه وتعالى الصفة اللي بعد كده ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون تقديم مصلحة الامن على العقيدة لا يا عم انا حافظ على نفسي شايفين ربنا بيصورهم ازاي يا جماعة بيصورهم تصوير عجيب جدا شوف ربنا بيقول ايه ويحلفون بالله هم منكم لا مش منكم هم فيكم انما مش منكم خد بالك من الفرق في الحروف بالصورة ال- الاعجاز حتى في الحرف وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يعني ايه يفرقون الفرق يعني الخوف لا مش الخوف ده ش- حاجة اشد من الخوف لما الدابة بتبقى حامل وتيجي ساعة الولادة الام المخاض ومش ع- لسه ما ولدتش ال- الحاجات اللي بتعملها ديت من الرعب والذعر والهلع الهلع- الهلع اللي بيحصل لها بيسموها دابة فارق يبقى الفرق يا جماعة تخيل واحدة بتولد ومش عارفة تولد تخيل حالتها من الذعر والرعب والهلع قد ايه الهلع اللي هم فيه عشان كده فرق القلب يعني القلب تفرق من بعض اتقطع من بعضه من شده الخوف والرعب مرعوب ما هو طب والقلب اتقطع ليه خايف من هنا وخايف من هنا خايف من الف حاجه من شده الهلع بتاعه خايف من اي حاجه ممكن تسبب بالنسبه له خوف انما المؤمن قرير العين مستقر القلب ساكن النفس ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ربنا بيقول لك لو هم في طريق جهاد كده لو يجدون ملجا لو اي حته الجو لا يدخل يهرب او مغارات حاجه يدخل يقول لك غار الماء في الارض يعني دخل في الارض ومش باين له اثر خالص يدخل في حاجه ما عادش يبان له اثر في الدنيا دي شايفين الهلع او مدخله مش او مدخله مدخله يا جماعه يعني لو لقى حته فتحه ضيقه يتحشر فيها بالعافيه يمكن يكون في جوه انا جاي يحشر نفسه بس يعدي شايفين ربنا بيصور الهلع بتاعهم ازاي لولوا اليه وهم يجمحون يقول لك ال ال الجموح لما الفرس اللي الواحد راكبه يجمح يعني ما عادش عارف يسيطر عليه يعني يفضل الفرس يجري يجري خرج عن نطاق السيطره خلاص فده بالظبط كده حاله الفرس اللي خرج عن نطاق السيطره ما عادش حد عارف يسيطر عليه ولا هو حد عارف يسيطر عن نفسه يبقى ده وصف المنافقين اللي خايفين من نصر دين الله وقت ما يطلب منه انه يخرج يقاتل اليهود لو انت اتقال لك الوقت تخرج تقاتل اليهود هتعمل ايه بالله عليك يا اخي قدام نفسك بالله عليك هتخاف وهتحاول تهرب ولا هتروح وانت قاعد تقدم رجل وتاخر رجل ولا هتقول ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب ولا هتنطلق وانت هتموت عشان دمك دهوت ينزل في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى تقديم الامن على العقيده السبب الثامن ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون واه دول مين دول يا جماعه بقى دول اللي واخدين الدين صفقه يعني ايه واخدين الدين صفقه يعني داخل عشان ياخد مش عشان يدي خدوا بالكم من النوعيه دي بالذات يعني عايز يشتغل في الدعوه بس مش عشان ينصر دين ربنا اصله شاف فلان الفلاني الداعيه الوجاهه بقى عايز يبقى زيه عايز يطلب علم بس مش عشان ربنا شاف الشيخ الفلاني واللي وقار كده واحترام الناس ولا. عايز يبقى زيه حتى تلاقيه يقلد اللي شكله ويقلد حركاته ليه هو عايز يبقى زيه هو مش ده من علامات يعني يعني قد تكون طبعا من علامات شده التعصب بالشخص وقد تكون من علامات المرض انه شايف اللي قدامه في وجاهه فبيقلده عشان ياخد نفس الوجاهه اللي هو بياخدها يعني يعني يعني سمعته عن داعيه يعني من احد المشايخ الكبار قال لي داعيه اجيب لك شرايطه وكتبه اهي من المكتبه بتاعتي شفته في اسكندريه ماشي ولابس سلسله طب ايه الانتكاس الفظيع ده ده مش ساب الدعوه ده ساب الالتزام خالص ليه يا جماعه لان ده كان داخل عايز الوجاهه فدخل ما خدش الوجاهه طب انا ما خدتش الوجاهه انا ادور على الوجاهه في حاجه تانية بقى فده اللي واخد الدين صفقه بيتعامل مع الدين بفكر تجاري يبقى داخل عشان ياخد مش عشان يدي من اخطر صفات المنافقين في الصوره برودة الدم تجاه مشاكل الدين وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كتبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم اللي عندهم اعذار والاعرج والمش عارف كي يقول يا رسول الله عايز اقاتل والكبير الفحل اللي معاه فلوس ده يقول لك معلش اذا ليه بقى وانا وقاعد يتحجج باي حاجه سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله اذا اخلص لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل يا رب ده ما خرجش اصلا عشان تسميه محسن لا اصله ما خرجش غصب عنه والله والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم عايزين دبة نحارب عليها ونطير رقبتنا في سبيل الله من أجل عليها ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون شايف الاثنين منظر برودة الدم والدين محتاج ومنظر العاطفة الحرة الصادقة تجاه الاسلام الدموع بتنزل حسنا الا يجدوا ما ينفقون مين فيكم يا جماعة لما بيعدي من قدام الجامعة يبص لمنظر الشباب, الشباب دموعه تنزل حسنا انه مش قادر يدعو الى الله لسه ما عندوش الفصاحة اللي يكفيه انه يدخل يدعو الناس دي كلها مين لما بيسمع عن مشكلة من مشاكل المسلمين دموعه بتنزل حسنا انه مش قادر يعمل لهم حاجة وينصرهم بحاجة مين لما بيسمع عن مأساة من المآسي اللي احنا بنسمعها ولا التنصير ولا ولا دموعه بتفيض حزنا انه مش قادر يعمل حاجة للدين بس بيعد العدة لانه صادق عشان يجي يوم من الايام يقدر يعمل حاجة لدين الله سبحانه وتعالى مين كده يا جماعة مين عنده العاطفة الحارة دي لو انت بيتك ولعت في النار قال هت... هتقف تقول للناس تعالوا طفوا وتقعد انت طب افرض لقيت الناس كتير بيطفوا تقول اما انام لي شويه بقى عم يطفوا ولا لو مليون واحد بيطف هتدخل تطفي ده بيتي ده بيتي ده دينك يبقى دينك لو ولا في النار تسيبه لا يمكن تبقى كاذب يبقى انت فعلا مش حاسس بالانتماء لهذا الدين عشان كده دينك ده ابنك الوحيد عارف ابنك الوحيد شوفوا الراجل بيتعامل مع ابنه الوحيد ازاي تلاقيه بيضحي بحياته كلها عشان ابنه ويليل نهار يشتغل عشان ابنه ويا سلام على اللي يحب ابنه وياكل ابنه يوليه واللي ما يحبش ابنه يعاديه وتلاقيه ايه تلاقي الواد عنده مدرسه كل يوم الساعه 7 الصبح ده انت نايم الساعه 3 تصحى 5 ونص كل يوم في عز التلج ليه عشان الولد يتعلم وتلاقي الولد سخن شويه بالليل ينزل 2 بالليل يجري يدور على دكتور ولا صيدليه ليه عشان الولد يروق وتلاقي قاعد يشتغل ليل نهار ليه عشان الولد ياكل وتلاقي الشتاء جاي يعمل جمعيات ويلقى نفسه ليه عشان الولا يلبس عشان الولا نفسية الولا عشان عشان عشان عاطفته كلها مستولي عليها ابنه الوحيد اهو ده الصدق يا جماعة ان دينك يبقى ابنك الوحيد يستولي على عاطفتك كلها ان دينك يستوي على عرش قلبك ملكا لا شريك له عرش القلب كده في النص الدين مستوي عليه ملك لا شريك له ومشاعرك كلها بتطوف من حول العرش حافيك مشاعرك مشاعرك كلها خوفك وحبك وحزنك وغضبك محور ارتكازها هو الدين دين ربنا سبحانه وتعالى هم دول الصحابه وهو ده الدين وهو ده الصدق واللي عايز يبقى مع الصادقين وكونوا مع الصادقين يبقى مشاعره كده مهما تعب في الطريق يا جماعه ابنك الوحيد تخيل واحد بيقول لك ده ابني الوحيد فبالليل لقيت الولد وقع من الدور الثاني الحق الولد وقع من الدور وقع من الدور الثاني الصبح بقى ان شاء الله بقى اشوف عربيه واوديه المستشفى يبقى كذاب كذاب وضلال يعني يبقى مش كذاب يعني ده كذب واضح من كل ليه لان لو ابنك الوحيد كنت قلبك قلبك طلع من صدرك كده سبقك ليه ده لو انت انسان صادق عشان كده عايزين يا جماعه نبقى فعلا مشاعرنا تجاه الدين مشاعر حاره مشاعر حاره ازاي الحزن والفرح حزنك وفرحك كله عشان دينك بل ذهنك تلاقي نفسك دايما قاعد تفكر بيفكر في ايه في النقائص اللي انا فيها ولسه ما وصلتش وهوصل امتى وانا عايز اصلح نفسي وانا عايز اوصل بل تلاقي جهده كله لا يكل ولا يمل من اجل الارتقاء والاعداد لكي يكون داعيه في المستقبل ازاي تلاقيه يروح لده يحفظ عنده قران ويروح للشيخ ده يطلب علم ويروح للاخ ده يتعلم منه دعوه ويروح للقضاء عشان ما اعرفش يعملوا مع بعض صنايع معروف ويروح هنا حياته كلها عشان يرتقي وعشان يعد العده عشان يبقى داعيه وعشان يصل الى الله سبحانه وتعالى حتى دنيته بيرتبها على الدين انا بذاكر عشان اخد شهاده عشان ابقى بنصر الدين بهذه الشهاده وفي نفس عشان ما يقولوش الملتزم راجل فاشل ولا ساقط وفي نفس الوقت انا بتجوز ليه عشان اصل انا اهلي بيحاربوني في الدين شويه فانا عشان ابقى اكثر استقرارا وانا بعمل لدين الله طب هتسافر تشتغل بره ليه عشان السنتين ثلاثه دول اعد العده في العلم بقى اذاكر علم شرعي هناك مثلا في السعوديه وارجع ابقى على علم عشان انصر الدين طيب امال انت بتشتغل ليه اه انا بشتغل شغل محدد في عدد ساعات محدوده ما بتعطلنيش عن شغل الدعوه عشان ابقى مكفي في الدعوه الى الله ما مدش ايدي في الدعوه الى الله لده ولا لده وابقى انسان مكفي في نصر الدين ربنا فيبقى ذهني وصدري خاليين لنصر الدين الله يبقى كل دنيته مترتبه على دينه قضيته الاساسيه في الحياه دينه بل جهده في الدين تلاقيها اما يسمع كده عن شيخ بيعلم الناس معقولة هو في سكة ممكن اوصل فيها للعلم يسمع عن شيخ تاني بيعلم الناس الدعوة هنا إيه انا ممكن اتعلم دعوة انا عايز اروح للراجل ده يسمع عن واحد بيحفظ قرآن كويس في التحفيظ انا عايز اروح له كل عايز يروح لده وعايز ولما يقعد مع الملتزمين يقعد في حسرة كده انا عايز اوصل تلاقيه شخصية قلقة دايما شخصية مضطربة ده مضطرب ليه عايز يوصل وخايف احسن ما يوصلش واما من جاءك يسعى وهو يخشى خايف احسن ما يوصلش خايف احسن يموت قبل ما يعمل حاجة لدين وحاجة كبيرة ينصر بيها دين الله دين الاسلام يبقى هو ده الشخص اللي احنا عايزينه يا جماعة ده بعد كل ده ما بيعملش الكلام ده وهو تعبان ده بيعمله بفرح بيعمله بحب كل ما يتعب اكتر كل ما يفرح اكتر ما هوش حاسس انه بيضحي زي الاب لما يقتل نفسه ما يقولش انا عملت لكم عمل ابدا ما يقولش الكلمه دي ليه ده يقول ده انا مقصر والله الواحد بيسمعها من كلكم بتسمعوا من اهاليكم ده انا مقصر في حقكم ده انا نفسي بعد كل عمرك اللي ضيعته عشان انا مقصر اه بعد كل اللي بتعمله عشان الدين ده انا مقصر في حق الدين يا رب طب اعمل ايه للدين عشان انصره واخدين بالكم يا جماعه من هذه العاطفه الحاره يبقى اذا من صفات المنافقين بروده الدم تجاه مشاكل الدين انما من صفات الصادقين العاطفه الحارة الصادقة تجاه دين الله سبحانه وتعالى الصفة اللي بعد كده قلنا تقديم المحبوبات على العقيدة في اول الصورة وقلنا تقديم المخاوف على العقيدة في وسط الصورة الوقت هنقول تقديم المرجوات على العقيدة لما الدين يتعارض مع لما الدنيا تتعارض مع العقيدة تقدم الدين لما يتعارضوا مع بعض ماشيين مع بعض تمشي بساعات وساعة انما لما الدين يحتاج حياتك كلها لسد احتياج الدين لغاية ما الدين يسد يسد احتياجه تقديم المرجوات على العقيدة ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه تقديم المرجوات دي ايه دي يا جماعة بقى دي ايه اللي لما يتعرض عليه الدنيا وهو في طريق الدين لعبه يسيب اللي ما يضيع يعني احد الاخوة الدعاة يعني اتعرض عليه مفتوح له فرص في الدعوة هنا جميلة جدا اتعرض عليه وظيفة اربع ساعات بس في السعودية ب 8000 ريال في الشهر ما رضاش رغم انه محتاجة جدا يقول لك لا انا اضمن منين ان باب الدعوة يتفتح هناك ما اضمنش انا ربنا فتح لي هنا يا عم خلاص اللقمة اللي في اليد خير من 5000 على الشجرة الحمد لله احافظ على دعوتي هنا ليه في واحد يا جماعة بيرتب دينه على دنيته وواحد بيرتب دنيته على دينه يعني ايه يعني انا هشوف الاول الدنيا محتاجه مني مذاكره قد ايه ومحتاجه مني فسح قد ايه ومحتاجه مني شغل قد ايه ومحتاجه مني مشاوير قد ايه بعد كل ده بقى اللي يفضل الدين ربنا يلقون لله فضول اوقاتهم وفي واحد بيرتب دنيته على دينه ازاي بيرتب وقت مذاكرته على دينه بيرتب شغله ونوعيه شغله ومكان شغله وعدد ساعات شغله على دينه الكلام ده صعب يا جماعه الكلام ده كلام تقيل انا مش عايز احس ان انا آه، ماشي كده شارخ كده والناس قاعده تقول هو ال- هو بيقول ايه يا جماعه ده فكر الصحابه يا جماعه دي المعاني اللي الصحابه عاشوا فيها لو جبنا اثار الصحابه لا هي دي حياه الصحابه وهو ده فكر الصحابه طب احنا صعب قوي الكلام اللي انت بتقوله ده نحاول نوصل له طب افرض ما قدرتش سدد وقارب على قد ما تقدر توصل لهذه الصوره العلويه اللي الدين انتشر في الارض كلها في عشرين سنه لما الصوره دي وجدت في بضعه عشرات او مئات من الرجال الدين نار- انتشر في الارض كلها ده اللي فيه المواصفات دي راجل يساوي قد الكره الارضيه دي عشر مرات عند الله سبحانه وتعالى يبقى اذا مسألة انك انت ترتب دنيتك على دينك دينك الاول وبعد كده رتب الدنيا على مصلحة هذا الدين يبقى احنا اتكلمنا اذا في هذا في هذا اللقاء على عدم الغيرة على انتهاك حرمات الله وعدم الانتفاضة لما بتنتهك حرمات الله تقديم المحبوبات على العقيدة تقديم المخاوف على العقيدة تقديم المرجوات على العقيدة تعلق القلب بالاسباب والشهوات وعدم تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى اعتبار الدين صفقة تجارية داخل عشان ياخد مش عشان يدي الحاجة اللي بعد كده برودة الدم في مواجهة مشاكل الدين عايزين الحاجة الاخرانية اللي نعلق عليها لان الوقت اتسحب مننا الحاجة الاخرانية اللي نعلق عليها خد بالك في صفحة قبل ربع ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الصفحة دي هتلاقيها من اولها كده من اولها لاخرها جايبه لك اربع نماذج قيس نفسك قبل ما تدخل الربع الاخراني اول نموذج والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم في ساعات العسرة الرجالة المضحين النموذج الثاني واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا درس على معصية على شهوة مش قادر يسيبها على على عسى الله ان يتوب عليهم المخلطين النوع الثالث واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم اللي كان وحش ورجع وقال خلاص انا رجعت لك يا رب يتقبل ولا لا حسب رجعت راجل تتقبل ما رجعتش راجل امرك مفوض الى الله النوع الرابع ومن اهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم اللي عنده نفاق فكامن محدش يشتري بيه بيعيش ويموت محدش يحس بيه زي اي دبة في الارض عاشت وماتت محدش حس بيها انت ايه من الاربعة دول مقياس ربنا حاططه لك اهو في صفحة واحدة مع بعضه عشان تقيس نفسك قبل ما تدخل في الشوط الاخراني تقيس نفسك انت ايه انت لو اتشلت الوقت من الصورة مشكلة هتتحل يبقى انت كنت مشكلة مفيش حاجة هتحصل يبقى انت ما كنت لا شيء اصلا كنت مفيش حاجة في مشكلة هتحصل يبقى انت كنت حل وكنت نور في طريق الناس الى الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم يا جماعة الدين بيتشال على اساس متين انت من الاساس متين اللي شايل الدين ولا من عناصر الخلخلة والفتنة في الصف ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة الربع الاخراني التشطيب بقى بتاع الصورة ربنا بي... التشطيب بتاع الصورة بتاع الصورة المدنية بقى بتاع الصورة بتاع كل اللي فات ده اهو الربع الاخراني بتاع الصورة المدنية كلها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ربنا بيقول لك بيع بيع لله يبقى الشوط ده بيتكلم عن صفات الصادقين اول صفة من صفات الصادقين انهم بايعينها لله زي الصحابة كده رضوان الله عليهم الغزوة بتجهز سيدنا عثمان يجهز الجيش كل لا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم طب انت عملت عمل يتقال عليك ما ضرك ما فعلت بعد اليوم بعد العمل العظيم اللي انت عملته للدين ده انت عملت حاجة سيدنا عبد الله بن مسعود في غزوة تبوك لما لقى تلب جدين الرسول بيدفنه عليه الصلاة والسلام ولقى الرسول بيبكي والرسول بي- سيدنا ابن مسعود قال ايه وددت لو اني مكانه التنافس الى الله التنافس على نيل الناشين الدينية لما ابو ذر اتأخر عن الغزوة شوية وجري يلحق الرسول والدبة بتاعته قعدت تبطأ سابها وطلع يجري على رجليه يلحق رسول الله الرسول قال كن ابا ذر كن ابا ذر انك تبقى عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيك انت عند حسن ظن رسول الله لما الصحابه بتوع الانصار جم يبايعوا الرسول في بيعه العقبه الرسول قال لهم وعلى ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واموالكم قال انفسكم واموالكم انت تمنع الدين مما تمنع منه نفسك ومالك دينك زي نفسك ومالك بالظبط يبقى انت قيس نفسك على هذا الجيل اللي باع عشان تعرف انت بعت ولا لا انت باع مقابل الجنة اللي لما انس بن النضر شم ريحتها ساب الدنيا كلها وانطلق اه لو شمينا ريحة الجنة اه لو تخلصنا من الزكام الايمان اللي عندنا ده طب يا رب شروط العقد ايه شروط العقد التائبون اول صفة لاننا في سورة التوبة العابدون الز- التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السجد العبادة يا جماعة العبادة ناس عباد الحافظون لحدود الله ما يسيبش حرمات الله تنتهك ناس عباد يا جماعة الصفة اللي بعد كده لقد تاب الله على النبي وعلى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة مهما كان الظرف شديد تقوم يا رسول الله ده احنا بينا وبينهم فوق 800 ميل يا رسول الله نخرج ونتبع برضه يا ابني ده انت ثمار المدينة خلاص طابت هتخسروا الثمار بتاعتكم لو خرجتوا وراه نخرج وراه برضه ده انتوا رايحين تحاربوا الروم نخرج برضه ده اول مرة هتحاربوا اقوى قوة في العالم نخرج برضه ده انتوا ما حلتكوش حاجة ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد معيش رايحين نحارب الروم وبنقول معناش برضه هنخرج برضه ده الدنيا حر نار كانوا بينحروا الابل ويشربوا الميه اللي في بطنها نخرج برضه يبقى انت ورا الدين مهما كان الظرف من ظروف العسره وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم توسيع مفهوم الذنب انك تعتبر ان كل مرة دينك احتاجك فيها وانت ما نصرتوش ذنب اذكر كلمة والله يعني يعني آه، زوجتي مع البنت الصغيرة يعني ما- مع الاخت مريم يعني. البنت آه، سابتها ليلة تعيط او حاجة زي كده لقيتها جاية تقول لي انا مش هسامح نفسي طول عمري ان البنت عي... مس- سبحان ربي يا جماعة احنا عايزين العاطفة دي تبقى ناحية ديننا بقى ان لما تغلط خلطة صغيرة بسيطة قد كده ناحية دينك تقول انا مش هسامح نفسي طول عمري ليه ان مرة الدين احتاجني وانا ما سددتش احتياج الدين بعد كده ما كان الم... وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اه مش كله يخرج يجاهد شوية يخرجوا يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم يعني ناس تجاهد وناس تطلب علم وناس تدعو الى الله الشمولية بقى ونعيش في تسامح مع بعض وتقدير للادوار المتبادلة بيننا وبين بعض يعني الص... الاية دي نخرج منها بايه لازم يبقى ليك ثغر تنصر به الدين لازم تشوف ثغر لازم موتك يعني ان في ثغر اتفتح لانك كنت سادد ثغر يبقى الصادق لازم يشوف شوف حاجه اعملها لدينك اوعى تكون عايش في الدنيا وما فيش ثغر انت سادده دور على اي حاجه بتعرف تتكلم ادعو بيذاكي اطلب علم إيه انت راجل من بتوع روح اعمل اي حاجه اعمل انفق اعمل اي حاجة. المهم يكون في ثغر انت واقف عليه لازم يكون في ثغر انت واقف عليه والا ده مش دينك ولا ايه ده مش ابنك ولا ايه الصفه الاخيره لقد جاءكم من انفسكم رسول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رحمه النبي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله زي ما نصرتك وانتوا كنتوا اتنين وما كانش حد معاك لو كله ما رضاش يخرج وراك ينصر الدين لو دين ربنا ما حدش رضا يرفع رايته قل حسبي الله وانت لوحدك وربنا هينزل عليك النصر يعني الصادق يستفيد من دي ايه ان مش انا مش الدين اللي محتاجني انا اللي محتاج الدين انا اللي مفتقر الى دين ربنا سبحانه وتعالى مش الدين اللي مفتقر اليا لان الدين هينتصر من غيري انما انا هشقى بدون دين الله سبحانه وتعالى خلصنا يا جماعه كده بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الرحله المباركه الى القران الصور المدنيه الطوال وهنبدا من اول ان شاء الله باذن الله بكره الشوط الثاني من كتاب الله اللي هو نزل في اخر مكه من يونس الى الاسراء ولكن الصور اللي فاتت كلها محورها كان ايه بيع لله انك تبقى صاحب رسالة اقامة الدين في الواقع الصور اللي جاية كلها اقامة الدين في النفس بقى معاني الايمانية اللي جوه النفس بقى اقامة الدين في النفس اقامة الدين في الواقع مش عايز اخلص الشوط ده قبل ما نخرج بتوصيات يا جماعة عملية عشان كل واحد فعلا يستشعر قول الله ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ايه العدة اللي هنعدها ربنا قال قم الليل العبادة قم فانذر القرآن اقرأ العلم عايزين التلاتة دول نعد العدة فيهم رقم واحد علاقتك بالقرآن هتعمل فيها حاجتين روحك احفظ قرآن اتقوا ربنا يا جماعة روح احفظوا القرآن يبقى كلام ربنا في صدرك ما تقوليش بعد رمضان من النهاردة روح دور على حد يحفظك من النهاردة روح دور على حد يحفظك في اول فرصة ابدأ في حفظ كتاب الله واربط نفسك بكتاب الله الحاجة التانية فهم القرآن لازم لازم يبقى ليك ورد يومي مقدس ايش معنى المذاكرة بتصبر عليها ورد يومي مقدس تقعد على المكتب ولو نص ساعة ولو ساعة ما بين المغرب والعشاء بعد الفجر الاوقات اللي بتضيع دي من غير ما نعمل فيها حاجة تقعد على كتاب تفسير اي كتاب تفسير احسنهم على الاطلاق مختصر ابن كثير تقعد على اي كتاب تفسير تقرأ تجيب المصحف من اوله لاخره كده بعد سنة ولا بعد شهر والله هتحس ان انت بقيت حاجة تانية خالص في العلاقة بالقرآن هتحس ان قلبك كبر بالقرآن يبقى ورد التفسير اليومي عشان نبقى من اهل الفهم بقى يا جماعة نبقى فاهمين ديننا بعد كده طلب العلم شوف اخ م... ما تروحش الشيخ الشيخ مش فاضي شوف اخ مجتهد ومتقدم في طلب العلم قول له انا عايز اتعلم على ايدك فقه وعقيده فقه وعقيده وسيره ما عايز اتعلم عليك المبادئ بتاعت الدين عايز اخلص كتاب فقه طبعا تبقى راجل متين كده فاهم دينك مبادئ الدين انت عارفها يبقى طلب العلم على ايد اخ مجتهد في طلب العلم الحاجه الرابعه اللي بعد كده ده دي بقى ايه اقرا اللي هو العلم اهو والقران بعد كده قم إيه الليل اللي هي العباده هنعمل فيها ايه يا جماعه لازم تسعى من اجل اصلاح قلبك ومن اجل تزكية نفسك ومن اجل انك تبقى مؤمن عابد من خلال عدم قطع سماع الشرايط ابدا ابدا لغاية ما يبقى عندك سبعين سنة في الالتزام تمشي الشرايط ابدا شحن الايماني حضور الدروس على قد ما تستطيع انك انت تدور على اي مربي صغير يربيك او يتابعك في الدين ويوجهك ايمانيا حاول قدر ما تستطيع انك انت تجاهد من اجل تزكية قلبك ومن اجل اصلاح القلب يبقى ده الوظيفة بتاعة العبادة بعد كده بالنسبة لمسألة دعوة ما انت بتعد العدة دي كلها عشان الدعوة ابدأ من الان ابدأ في المهام الدعوية من الان ما تقولش اما عدت عمرك ما تعد يا جماعة خليكوا صادقين خليكوا اهل صدق الدين لما بيطلع انزل ادعو الى الله طب انا ما اعرفش اتكلم طب انا ما عنديش ذات يا ابني والله العظيم لو صادق وعندك حماس ربنا هيعلمك فن الدعوة وهينزل عليك كلام عمرك ما كنت تتوقع انك انت تقوله ولو قريت ربع ساعة بس في اي كتيب بالليل هتنزل الصبح هتلاقي ربنا فتح عليك بكلام ما كنتش تتوقعه احنا سمعنا كتير قوي يا جماعة سمعنا كتير نتكلم بقى نخرج اللي جوانا ده تابع ثلاثة اربعة من اصحابك والتزم الثلاثة اربعة دول وجاهد معاهم وهم بيطلعوا انت هتطلع قبل ما هم يطلعوا وانت هتتربى قبل ما هم يتربوا بعد كده صحبة الصالحين لا المجتهدين ما تصاحبنيش بقى صاحب المجتهد صاحب السخن في الدعوة صاحب السخن في العبادة صاحب السخن في طلب العلم صاحب السخنين عشان انت تسخن ما تصاحبليش واحد دقن لا صاحب ال ال الناس السخنة الناس فعلا اللي هي اصحاب قضية واصحاب رسالة عشان كل ما تشوفها تسخن معاهم في هذا الامر الحاجة الاخيرة في اه موضوع العدة لكي تكون صاحب رسالة في قول الله سبحانه وتعالى اولئك على هدى ها من ربهم الافتقار الى الله اوعى تفتكر انك هتصل الا بالله لن تصل الى الله الا بالله الافتقار اللي لما سيدنا موسى بس قال رب اني لما انزلت اليك من خير فقير كل الايات اللي بعد كده فتوحات نزلت عليه اللي لما سيدنا ابراهيم قال ان بيهدني ربي لاكونن من القوم الضالين يعني انا مفتقر اليك في الهدايه يا رب كل الفتوحات بعد كده نزلت عليه في سوره الانعام الافتقار الفتح على قدر الافتقار الافتقار يبقى بالنسبة للاقرأ التفسير حفظ وفهم الورد المقدس وطلب العلم على يد اخ مجتهد بالنسبة لي قم الليل بناء الشخصية الايمانية التعبدية جاهد من اجل اصلاح قلبك بكل طريقة ربنا يفتح لك السبل بس انت ابدأ وجاهد بالنسبة لي قم فانذر الدعوة الى الله نقي ثلاثة اربعة من اصحابك وابدأ اشتغل معاهم ولو عندك حماس وصدق هتوصل ان شاء الله وكلها سنة وهتبقى داعية الى الله بالنسبة عشان تسخن في الموضوع ده تفضل سخن لازم صحب صالحة تسخنك باستمرار او صحبة مجتهدة واخيرا لن تصل الى الله الا بالله يعني يعني الحمد لله الذي يسر لنا انهاء الجزء الاولاني من القرآن او الشوط الاول من القرآن صور الشوط التي بتعني باقامة الدين في الواقع ومن اول بكرة ان شاء الله يا جماعة باذن الله نسأل الله ان ييسر وان يفتح علينا يا رب وان يرزقنا الفهم والايمان والعلم في كتابه من اول بكرة هنستكمل هذه الرحلة المباركة اللي احنا بنقطعها معا سويا في الطريق الى القرآن اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا اللهم اشرح صدورنا للقرآن اللهم انر بصائرنا بالقرآن اللهم افتح على على قلوبنا بالقرآن اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن وعلمنا القرآن وعلمنا بالقرآن يا رب املأ حياتنا بالقرآن حفظا للقرآن وفهما للقرآن وطلبا لعلم القرآن ودراسة للقرآن ودعوة بالقرآن وجهادا بالقرآن وتلاوة بالقرآن وقياما بالقرآن اجعلنا من اهل القرآن يا رب العالمين يا رب طهر قلوبنا بالقرآن زكي نفوسنا بالقرآن انر بصائرنا بالقرآن انر قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين ولا تحرمنا من نور السنة من نور سنة حبيبك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك